ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله ورحل رمضان لم يعد على رمضان إلا حوالي 48 ساعة وينتهي رمضان جه إمتى وراح إمتى هو العمر بيعدي بسرعة لهذه الدرجة هي مواسم الخير بتعدي بسرعة لهذه الدرجة هي الفرص فرص العمر بتعدي بسرعة لهذه الدرجة يا ليت شعري من المقبول فنهنيه مين مين فينا اللي ربنا قبله مين فينا اللي فاز بليلة القدر او هيفوز بيها في الثلاث ليالي اللي لسه في رمضان مين فينا اللي ربنا كتبه من من اهل ابواب الجنه الثمانيه مين فينا اللي ربنا اعتق رقبته من النار مين فينا اللي ربنا عفى عنه وغفر ليه يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه ومين اللي طلع من موسم رمضان بدون هذه الغنائم والعياذ بالله ومين اللي خذل فنعزيه واللي خذل في عطاءات رمضان ده هيجيبها امتى تاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ليله القدر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم النبي عليه الصلاه يقول لك وده المحروم اللي اتحرم من رمضان هو المحروم اللي اتحرم من ليله القدر هو المحروم من حرم خيرها فقد حرم الخير كله فحرم الخير كله ليه؟ لأن ليلة القدر مش كمان بألف شهر بس ده اسمها ليلة القدر لأن بيكتب أقدار السنة بتاعتك كلها فيها يعني السنة اللي جاية دي هترزق ولا لا؟ هيتفتح لك باب شغل ولا لا؟ هتتجوز ولا لا؟ مراتك هتحمل وتخلف ولا لا؟ هي... هتروق ولا لا؟ هتنجح في المادتين اللي انت شايل همهم ولا لا؟ هتاخد الشهادة اللي انت عايزها ولا لا؟ هتاخد الماجستير ولا الدكتوراه بتاعك ولا لا؟ كل اقدار السنه الجايه بتكتب في دقيقه فانت عندك قرن من الزمان في الاخره بليله القدر وعندك اقدار السنه بتكتب في ليله القدر فمن حرم خيرها فقد حرم الخير كله دنيا ودين ولا يحرم خيرها الا محروم نسال الله الا يحرمنا من الفوز بليله القدر نسال الله ان يجعلنا من الفائزين بليله القدر ورحل رمضان ما عادش يا جماعه على رمضان رمضان في لحظاته الاخيره رمضان في انفاسه الاخيره كما قال الله عز وجل عن رمضان في سوره البقره اياما معدودات زي ما الام تقول لابنها يا ابني انا ايامي في الدنيا معدوده يا ابني خد بالك مني النهارده لانك ممكن ما تلاقينيش بكره ربنا قال لك على رمضان كده من 30 يوم قال لك ان رمضان ايامه في الدنيا معدوده ما عادش غير اخر 500 متر في الماراثون بتاع رمضان ودايما في السباق الطويل اي فارس او اي عداء بيجي في اخر امطار وبيجيب اخره انت المفروض جايب اخرك الوقتي المفروض انت جايب نهايتك الوقتي امبارح معدي على القهاوي القهاوي مليانه دخلت على الشباب بقول لهم يا جماعه الجوامع مليانه شباب والقهاوي مليانه شباب انت مش غاير اللي في الجامع ده احسن منك في ايه انا وانا شايف بقى منظر الشباب بيجري على الجامع يلحق التهجد صفوف ورا صفوف قلبي وجعني احسن مننا في ايه الناس اللي جايبه اخرها في العباده دلوقتي احسن ايمانهم اكتر من اللي قاعد بخ- ب- في الغفله ولا لسه قاعد قدام مسلسلات ولا لسه قاعد على قهوه ولا لسه واقف على ناصيه ولا لسه قاعد يضيع عمره ده اخر 72 ساعه في رمضان هم اخطر 72 ساعه في رمضان ودايما عطاءات نهاية الطريق أعظم من عطاءات بداية الطريق رحل رمضان رمضان انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان عمرك بيتسحب من ايديك سنة ورا سنة وشهر ورا شهر زي واحد دمه بينزف نقطة ورا نقطة ومش حاسس انها تيجي لحظة والعمر هينتهي اوعى تهد اللي انت بنيته اوعى تضيع اللي انت كسبته انت بقالك 27 يوم بتزرع بقالك 26 يوم بتزرع و... وبتتعب وبتبني وبتتوب اوعى تضيع اوعى تضيع اللي انت كسبته ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا اوعى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا مش بس ثواب وخير املا املك في الحياه كله هو العباده اللي انت بتعبد ربنا فيها ديت دي اللي انت لما تقع في زنقه وترفع ايدك وتقول يا رب ليك رصيد عند الله بسبب عبادتك استكثر من الزاد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى قضية كبيرة أوي يا جماعة بس على فكرة هو رمضان لسه ما خلصش لأن آخر 72 ساعة هم أخطر 72 ساعة رمضان لسه ليلة 27 على قول جمهور العلماء ليلة القدر لسه ليلة 29 قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان ورمضان فلكيا السنة دي 29 والله أعلم بالرؤية لسه ثلاث ليالي وقد روي أن الله يعتق في آخر ليلة من رمضان قدر ما أعتق طيلة الشهر لسه لسه قدامك فرصة لسه قدامك فرصة تقوم وتنطلق يا اللي راح منك حتى ال 26 يوم اللي فاتوا لسه قدامك فرصة العباس بن عبد المطلب أراد الهجرة فقام ليهاجر كان النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي على بعد ستة كيلو من مكة في فتح مكة خرج وجد جيش النبي عليه الصلاة والسلام لحق كلمة مهاجر في آخر لحظة قبل ما باب الهجرة ينتهي بدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة صحابي اسمه ضمرة بن جندب ضمرة رضي الله عنه وأرضاه يعني تأخر عن الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده مرض مرض شديد جدا وحس انه مرض موت قال لأهله احملوني أنا عايز أسافر هتسافر للنبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ هتهاجر وأنت بتموت ده أنت ما هاجرتش وأنت سليم هتهاجر وأنت بتموت إزاي؟ احملوني فلما كان أول ما عدى التنعيم مات فاتريقوا عليه أبو جهل وأبو لهب قالوا لا هو لحق محمد ولا هو مات في بلده فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم خد بالك من يخرج من بيته دي اللي المسلمين رافضينها دلوقتي في درس في الجامع والله مش قادر انزل مش قادر اخرج في لقاء ايماني مش قادر انزل في تحفيظ قران مش قادر انزل في تهجد في الجامع مش قادر. ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ربنا مش بيحاسبك انت وصلت ولا لا ربنا ما بيديكش الثواب على انك وصلت ولا لا ربنا بيديك الثواب على انك مت في الطريق ولا لا و فالله سبحانه وتعالى اللي بيموت على الطريق بيعامله معاملة اللي وصل لنهاية الطريق وكفى بهذا وكفى بهذا بشرى علي بن ابي طالب كان مريض في غزوة خيبر نايم النبي عصام الجيش خلاص خارج قال انا اتخلف عن رسول الله انا النبي عصام يبقى خارج يجاهد وانا أتخلف يا عم انت بتموت انت عندك مرض في عينيك منيمك على الفراش مش قادر تتحرك انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خدوه متشال في غزوه خيبر هتعمل ايه وانت متشال راح هناك كان هو سبب الفتح وهو اللي ربنا فتح باب الحصن الثاني اللي اليهود وذخيرتهم وذهبهم واموالهم كلها كانت فيه وهو اللي اتفتح على يديه باب الحصن الثاني كان سبب الفتح قوم ما انتش عارف ربنا هيفتح عليك ايه في الساعات الاخيره من رمضان فتوحات الله في نهايه الطريق اعظم من فتوحات كل الطريق قوم ما انتش عارف ربنا هيفتح عليك بايه وربنا هيكرمك بايه وما انتش عارف العطاءات اللي لسه في نهايه رمضان ايه اخواني في الله رمضان كان معركه رمضان كان معركه بينك وبين جنود الشيطان الشيطان كان مجند ناس تضيع عليك رمضان مسلسلات مسلسلات افلام اغاني لهو خيب رمضانيه شيش رمضانيه دوره رمضانيه الشيطان كان مجند ناس كتير جدا حتى التبرج الوقت لم يعد يا رعاوي اهل التبرج في رمضان ولا اهل المعصيه في رمضان رمضان كان بيبقى موسم كله بيكن فيه اللي كاشفه شعرها بتغطيه واللي شغالين في الفساد والبغي والبغاء والعياذ بالله ده اجازه الوقت بقى موسم موسم حتى للي بيتاجروا في المخدرات والعياذ بالله اللي بيشوف منظر الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليلة 27 رمضان الليلة ويشوف منظر الأمة ليلة العيد بعد 48 ساعة يقول لا يمكن الأمة دي هي الأمة دي اللي يشوف منظر الناس بالليل الليلة في التهجد وهم رافعين إيديهم ورا الإمام وهو بيقول اعفوا عنا وهم بيعيطوا ما يصدقش ان هم دول هم دول اللي ليله العيد اعلى نسبه بيع مخدرات فيها ما يصدقش ان دول هم اللي بناتهم ماشيه بالعري ده في شوارع ما يصدقش ان كثير من الشباب اللي لا يقع في الزنا طول السنه لا يقع في الا ليله العيد ما يصدقش المنظر بتاع الامه ليله العيد ده هو ربنا قال واعبد ربك حتى ينتهي رمضان هو ربنا قال واعبد ربك حتى تخلص ليله 27 ولا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لحد الموت انت بتعبد ربنا احنا ربانيين ولا رمضانيين احنا احنا مع ربنا ولا مش مع ربنا ربنا بيقول وما بدلوا تبديلا هنكمل ولا مش هنكمل هنكمل مع الله اوعى يكون نيتك ان يا رب بقى ان شاء الله انا معاك لحد نهايه رمضان وبعد كده نتقابل السنه الجايه اوعى يكون دي بئس النيه بئس النية اللي هو يومين وخلاص بقى رمضان ده أجازة بس من المعصية رمضان ده أجازة من كل حاجة نفسي فيها وبحبها إنما بعد كده خلاص أنا هرجع فري في كل حاجة اوعى تكون دي نيتك بئس نية المرء إن يكون بيشتغل مع ربنا يومين وبعد كده سنة ونتقابل تاني اوعى يكون ده نيتك أو ده قصدك كان رمضان معركة ولكن على فكرة يا جماعة المعركة ما انتهتش بنهاية رمضان بل المعركة ستبتدئ بنهاية رمضان انتوا داخلين على معركة كبيرة جدا كلنا داخلين على معركة فاصلة في حياتنا معركة ايه هو مش رمضان كان هو المعركة وقاوم شهواتك وقاوم نفسك وجاهد جنود الشيطان وفين على فكرة يا جماعة المعركة الكبيرة بتبتدئ بنهاية رمضان ليه لان مرضة الشياطين لا تغل خلاص الشيطان خارج لك تاني والشيطان عارف انه بعد ما احتل اجزاء من قلبك ورفع عليها الرايات السوداء بتاعته النكت السوداء بتاعه المعاصي في القلب بعد ما الشيطان كان احتل قلبك انت قدرت تحرر جزء من الاراضي المحتله قدرت تحرر جزء من المستوطنات الشيطانيه جوه قلبك قلبك في حتت بدأت تنور في حتت بدأت تبقى بتاعت ربنا بس في حتت بدأت تتحرر من معاصي ومن شهوات الشيطان خارج هيعمل حروب استرداد زي حروب استرداد من اجل انه يسترد كل حته من قلبك انت قدرت تحررها من الرايات الشيطانيه في رمضان فانت داخل على معركه الشيطان خارج لك فيها بنفسه انت مستعد لحروب الاسترداد اللي الشيطان هيعملها معاك انت فكرك الشيطان فرحان ان 30 يوم فرص عتق من النار واللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وصفقه القرن مع الله ليله بقرن من الزمان ليله القدر و... وانت معتقد ان الشيطان ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له من صام غفر له من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له انت معتقد ان الشيطان الكلام ده هيعدي عليه هو انت ده هو طالع عايز يخسرك كنت كل اللي انت كسبته ده هو طالع عايزك تطبق قول لا يخربون بيوتهم بايديهم عايز كل البيت العمران بالعباده اللي انت بنيته بينك وبين ربنا انت اللي تهده بايديك وكل الذكريات الحلوه اللي في العباده مع الله انت اللي تدوس عليها برجليك الشيطان طالع حروب استرداد انت مستعد للحرب دي ولا لا الحرب دي زي اي حرب عدوك فيها هو الشيطان الشيطان هو العدو ان الشيطان لكم عدو بس لا فاتخذوه عدوا طب ما اسرائيل عدوة لينا طب ما اليهود اعدائنا الوقت الاعلام والمسلسلات الرمضانية كلها ما فيش مسلسل واحد بيتكلم على ان اليهود اعداء الامة كل المسلسلات ان اعداء الامة هم المتدينين كل المسلسلات ان اهل الدين بقى هم الاعداء وهم الارهاب وهم الخطر وان كل متدين متهم حتى يثبت العكس ده غيروا العدو العدو ما عادش اليهود اللي واخد ارضنا ومقتل ولادنا وساجن شبابنا وبيصدر لنا ال- ال- ال- ال- المبيدات المسرطنه والازمنه المسرطنه عشان يدمر صاحبنا ما عادش العدو هو اليهود فانت ممكن تكون اه الشيطان عدو فاتخذوه عدوا اعلن الحرب على الشيطان اعلن الحرب عليه لانه هو علن الحرب عليك زي ما اليهود عايلين الحرب على الامه ولكن الامه آه، مش حاسين ان في معركه اصلا مع اليهود وخ- يا يا راجل فاتخذوها عدوا اعلن الحرب على الشيطان لان هو كده كده هيعلن الحرب عليك انت عارف ان في معركه ولا مش عارف ان في معركه عارف ان في معركة حروب استرداد بينك وبين الشيطان ولا لا انت قلبك ده حتتين دلوقتي حتة عبارة عن اراضي محررة ليس فيها الا الله وحب الله وحب العبادة وحتة تانية عليها النكت السوداء اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من عمل معصيه نكت في القلب نكته سوداء الرايات السوداء بتاعت الشيطان علامه احتلال المستوطنات الشيطانيه في قلبك في جزء تاني لسه بتاع الشيطان انت بقى لما هتنطلق عشان تحرر باقي قلبك انت هتنطلق من الحتت المحرره ايه الحته المحرره في قلبك ايه الحته اللي لسه في قلبك منوره ايه العباده اللي انت لسه بتحبها هي دي اللي انت هتحاربه بيها بعد رمضان اكتر عباده ربنا حببها لقلبك في رمضان ايه حبيت الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم حبيت الذكر حبيت الدعاء حبيت تلاوه القران حبيت قيام الليل حبيت الصيام ايه الحته اللي اتحررت في قلبك العباده اللي وانت قاعد قدام الوقت قلبك منور لما تسمع اسمها هي دي الحته اللي متحرره جوه قلبك هي دي الحته اللي الشيطان ملوش سلطان عليها العباده اللي ربنا سلم قلبك ليها وسلمها لقلبك هي دي اللي هتركز عليها بعد رمضان هي دي اللي هتكتر منها ربنا فتح لك في ايه في رمضان ربنا نور قلبك على عباده ايه في رمضان وليمه رمضان التعبديه دي ايه الطبق اللي عجبك فيه طبق الذكر ولا ولا طبق قيام الليل ولا طبق تلاوة القرآن بتدبر وقلب ولا, ولا طبق حضور الدروس الإيمانية في الجامع إيه اللي أنت لقطت معاه اللي أنت لقطت معاه ده اللي أنت هتنطلق منه خد بالك خد بالك لازم تفهم معركة حروب الاسترداد دي أنت هتعمل فيها إيه الوضع ان الدوريات الشيطانيه هترجع اول ما رمضان يخلص دوريات الشيطان هو في دوريات شيطانيه جوه دمك 24 ساعه حتى وانت نايم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري الشيطان مش زيك الشيطان مش ماشي صلنسيه الشيطان مش بيقدم رجل ويأخر رجل الشيطان عارف هدفه انه يدمرك وانك انت تبقى قدامه في خطبة ابليس في اهل النار في المخلدين من اهل النار وقال الشيطان لما قضي الامر مش هيكشف عن وشه الحقيقي غير لما كل حاجه تنتهي ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم لو قعدتوا تصرخوا للصبح ما حد- مش هعمل لكم حاجه وما انتم بمصرخي ولا انتم هتقدروا تعملوا حاجه اني كفرت بما اشركتموني من قبل خلاص تبت تاب بقى في جهنم بقى والعياذ بالله الخطبه بتاعت الشيطان دي هدفه ان كل واحد مننا والعياذ بالله يبقى قدامه في الخطبه دي ده الشيطان ان الشيطان يجري الشيطان ما عندوش وقت الشيطان عارف قيمه العمر احنا اللي مش عارفين قيمه العمر للاسف الشديد زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم جئت على قدر يا موسى جئت على قدر يعني ايه بال بالعاميه كده بالعاميه زي ما تكون انت واحد مثلا قاعدين تتشكلوا وخلاص والدنيا هتولع بينكم يقوم يجي واحد صاحبكم انت بتحبه قوي والتاني اللي بتتشكل معاه بيحبه قوي وله كلمه عليك وعليه جه انقذ الموقف جه طق انقاذ من عند ربنا انتوا الاتنين تقولوا له ايه جيت في وقتك اهي ثم جئت على قدر يا موسى يعني جيت في وقتك كما قال الامام ابن القيم وكثير من اهل التفسير واللغه يعني جيت في وقتك يعني جيت في الوقت اللي الامه كانت محتاجاك فيه انت الدين محتاجك في حاجه وانت متنقص انت دين ربنا محتاج انك تبقى موجود في حاجه وانت متخلف عن نصر دين الله كنت بقرا امبارح في ايات غزوه احد في سوره ال عمران وبتدبر في قول الله ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه اول ما بدات غزوه احد وبنو عبد الدار حاملي لواء الشرك التسعه اتقتلوا ورايه الشرك وقعت تحت اقدام المسلمين ما فيش مشرك جرؤ انه يرفعها وهند بنت عتبه ونساء قريش طلعوا شمروا رجلهم وطلعوا يهربوا في الجبال وكانوا كلهم هيتاخدوا غنائم وسبايا وكل المشركين طلعوا يجروا عشان يهربوا في دقايق انتهت المعركه امال ايه اللي قلب المعركه تاني خمسين واحد واقفين على جبل الرماه قوه الرمي النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم قبل المعركه لا تبرحوا اوعوا تسيبوا مكانكم اوعوا تسيبوا ثغركم ان رايتمونا فهرنا عليهم شفتونا بنقتلهم لا تبرحوا وان رايتموهم فهروا علينا لو شفتونا بنتقتل لو شفتوا النبي عليه الصلاه والسلام بيتهجم عليه فلا تبرحوا فلا تمنعونا مالكوش دعوه بينا خالص انتوا واقفين هنا اوعوا ده في صحيح البخاري هذا الحديث لا تبرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رايتموهم ظهروا علينا فلا تمنعونا مالكوش دعوه خالص بينا خليكوا هنا فاول ما شافوا الغنايم بتتلم قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا 40 واحد نزلوا أول ما سلاح الفرسان بتاع المشركين بقيادة خالد بن الوليد لقط إن جيش الرومان نزل قاموا لافين ومطوقين المسلمين من ظهرهم وقعدوا يقتلوا في المسلمين ويحاصروا في النبي عليه السلام وانقلبت المعركة في دقيقة واحدة بسبب بسبب ناس ما وقفتش على ثغرها بسبب ناس يعني ممكن تركك لثغرك يهزم الصف كله فين ثغرك فين قضيتك فين الدور اللي انت بتأديه لدين الله سبحانه وتعالى فين ان الشيطان يجري من ابن ادم الشيطان بيجري الشيطان عارف مهمته وعارف قضيته وعنده رسالة انه يدمر البشر كلهم لان ربنا فضلهم عليه واستخلفهم في الارض وبقوا هم خلفاء الله في الارض وهو كان نفسه اللي يبقى خليفة الله في الارض فالشيطان حائد عليك حائد عليك فالشيطان عارف قضيته ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان يقذف في قلوبكما شيئا يقذف هو الشيطان عنده قذائف هو الشيطان بيضرب هو الشيطان عنده مدفعيه تقيله الشيطان يا حبيبي مكمل جيوشه ومكلم ومكمل جنوده وعنده اسلحته انت عندك اسلحتك انت معاك جنودك انت مجمل الجيوش بتاعك ما هو انت قائد جيش والشيطان قائد جيش وانتوا الاثنين داخلين معركه مع بعض بعد رمضان هو مكمل جيوشه وحاطط خطته وعارف هدفه ومكمل اسلحته وان خشيت ان يقذف الشيطان مع قذائف ان يقذف في قلوبكما شيئا وعامل دوريات استطلاع شيطانيه جوه دمك 24 ساعه عشان يحتل قلبك ولو حصن القلب سقط مملكة الجسد كلها سقطت عينيك هتبقى مستعبدة للنظر للحرام ودنك هتدمن سماع الحرام رجلك هتسعى للمشاوير الحرام ايدك هتاكل الم... هتمسك المال الحرام بطنك هتبلع اللقمة الحرام خلاص هو سيطر على عاصمتك و... و... ومركز سيطرة الجسد كله اللي هو قلبك الشيطان فاهم انت فين اسلحتك فين جنودك فين الصحبة الصالحة اللي انت هتدخل بيها المعركة دي فين الجنود اللي انت هتدخل بيهم معركة ابليس ولا انت عايش لوحدك بتدخل الجامعة لوحدك وتخرج من الجامعة لوحدك جرب تحفظ قرآن يا اخي اخرج من رمضان بحاجة احفظ قرآن بحيث ان انت في تحفيظ القرآن هتقابل صحبة صالحة وربنا يحفظك بسبب حفظ كلامه فين فين اسلحتك اي جيش لازم بيبقى فيه سلاح طيران لازم الطيران ده هو اللي بيأمن الجيش اصلا من غير طيارات يطلع لك العدو طياره يضرب لك الجيش بتاعك كله اي قاعده عسكريه يقول لك جنون ان جيش مش هيتقدم من غير غطاء طيران غطاء الطيران بتاعك فين ايه غطاء الطيران الاستغفار الاستغفار ده اسمه المغفر المغفر اللي هو الغطاء اللي بيحميك من فوق من عند راسك ساعه الحرب من ضربات سيوف الاعداء الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب مش رزقه انت ممكن دلوقتي انا عايز فلوس انا مزنوق والعيد داخل طب اجيب فلوس ازاي مراتي عايزه فلوس و... والعيال عايزين عدايا و... اجيب فلوس منين اه ممكن فلان عليه ليا فلوس اه يا رب لو يرجع لي فلوسي وكان ليا فلوس آه، آه، حوافز اه لو الاقي الجزء بتاع المرتب اللي لسه ما جاش او الحوافز جت آه، وانت قاعد تفكر انما ربنا بيقول لما هرزقك من حيث لا تحتسب يعني من ابواب لم تكن تتوقع ان ياتيك الرزق منها اصلا عشان ربنا يدوقك فرجه وعشان ربنا يعلمك ان ربنا خلق الاسباب عشان تحكمك انت مش عشان تحكمه هو وان ربنا ما نفذت كلمات الله الله قادر انه يجيب لك الرزق من ابواب لا تتخيل انها موجوده اصلا لا تتخيل امبارح على القهوه بقول للشباب يا شباب ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات انت عارف يعني ايه فتحنا مفيش فتح غير بعد غلق فتحنا عليهم يعني في ابواب كتير للرزق حواليك بس مقفوله ذنوبك قفلتها المواقع الف... المقاطع الفاسده على اليوتيوب قفلتها العلاقات المحرمه قفلتها اكل الحرام قفلها النظر للحرام قفلها البعد عن عبادة الله وترك صلاة الفجر في جماعة قفلها قفلت لفتحنا عليهم يعني ابواب الرزق كتير حواليك بس هي متقفله بالذنوب اول ما هتتوب ربنا هيفتح لك هيفتح لك من عنده ابواب الرزق لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض مصدقين ربنا ولا مش مصدقين ربنا اللي مصدق ربنا المفروض يموت نفسه عشان يرضيه ومن الناس من يشري نفسه بيبيع كل حاجة في حياته ابتغاء مرضات الله عشان ربنا يرضى لأنه لو رضي عنك هيرضيك دنيا وآخرة سبحانه وتعالى الطيران من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب طب سلاح المشابهة ها ما يقول لك ان الطيران ده بيأمن انما يقول لك انت لو الجيش بتاعك فيه مليار طياره عمرك ما تقدر تحتل بلد او تحرر بلد قال لك ليه قال لك لان ال- القوات ال- الارضيه بتاعت المشاه هي اللي بتشتبك وهي اللي بتحرر الاراضي فلازم جيش المشاه ده هو جيش التحرير اصلا طب ايه جيش المشاه بتاعك ايه جيش المشاه بتاعك مطلق الاعمال الصالحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ان العبد المؤمن اذا وضع في قبره كانت الصلاه عند راسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاه عن شماله وكان فعل الخيرات عند رجليه فيؤتى من قبل راسه ملائكه العذاب لانه عمل ذنوب ما هو ما كانش ليل نهار صلاه وزكاه وصوم وفعل خيرات واحسان للناس وصنعها معروف وكان بيعمل ذنوب برضه فتيجي ملائكه العذاب معاها اخباريه ان فلان ابن فلان اللي اتدفن ده عليه ذنوب تستحق عذاب القبر فتيجي ملائكه العذاب من عند راسه فتقول الصلاه ما قبلي مدخل حدش هيعدي من هنا بودي جارد رهيب واقف يحميك من عذاب ملائكة العذاب الصلاة تقف انت حالك ايه مع الصلاة الصلاة بودي جارد ولا الصلاة بالنسبة لك واحد عنده هزال وما فرض في الجامع وثلاثة بره الجامع وفرض في ميعاده واثنين بره ميعادهم والفجر ساعات يبقى الظهر يتصلوا انت حالك ايه مع الصلاه اللي ربنا هيحميك بيها من عذاب القبر ثم يؤتى من عن يمينه ملائكة العذاب تيجي من على اليمين فتقول الصيام ما قبلي مدخل حالك ايه مع الصيام كل سنة وانتم طيبين رمضان يخلص بقى وان شاء الله نصوم رمضان الجاي ولا هتكمل من صام رمضان ثم أتبعه وراه على طول أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر اتبعه يعني وراه عشان كده سواء انت هتصومهم على شوال كله ولكن الافضل انك تصومهم ورا بعض على طول تفطر اول يوم العيد وتقوم واخد الست ايام عشان كده في كتب الفقه في كلمه طلعها بعض الفقهاء كده وان كان عليها بعض الملاحظات يعني سموا يوم 8 شوال ايه حد عارف يوم 8 شوال عند بعض الفقهاء اسمه ايه عيد الابرار ليه عيد الابرار لان هم يعني فكروا ان اول يوم في شوال فطار وست ايام صيام يبقى سبعة ايام يوم 8 شوال بقى ايه هتفطر بقى ومش هتصوم تاني ورا بعضه فسموه عيد الابرار عند بعض الفقهاء وان كان في ذلك نظر انما القصه عند اللي قالك ثم اتبعه ده انك انت الضم بقى الضم بقى في اثنين وخميس علي همتك مع ربنا بقى ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر علي همتك مع الله سبحانه وتعالى ثم يؤتى من عن شماله فتقول الزكاة ما قبلي مدخل الزكاة الوقت أي حد ما عنده معاه فلوس بتطلع زكاتك اه بطلع زكاتي بطلع 50% والله كل ما بشوف حد معاه خير يعني محتاج خير بديله يا عم دي مش الزكاة اللي انت بتطلعها دي, دي مش بالطريقة دي لازم تبقى حاسب لازم تبقى عارف انت عندك كام وهتطلع ايه ثم يؤتى من باقي من عند رجلي فيقول فعل الخيرات من الصدقة والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل العبادة ربنا حمى بيها إيه جنود المشاة بتوعك ايه جنود ايه سلاح الالتحام المباشر بتاعك اي معركة بيبقى الجندي شايل رشاش تقيل وملفوف آه، حوالين وسطه وحوالين اكتافه الذخيره الحيه اللي بتمد الرشاش ولكن بتلاقي عند ركبته كده في ال- في البنطلون بتاع الجنود في ايه مطوه صغيره كده سكينه صغيره كده دي ايه دي يقول لك سلاح الالتحام المباشر لانك لو لقيت واحد من الاعداء وش الوش مش هتمسك له رشاش ده انت هتلتحم معاه بالايدين والرجلين فلازم يبقى معاك سلاح الالتحام اللي هو السلاح الخفيف ده ايه سلاح الالتحام المباشر بتاعك لما هتلتحم مع الشيطان لما هيجي لك شيطان ايه سلاح الالتحام المباشر ذكر الله اللي ربنا هيحميك بيه مين قال اذكار الصباح والمساء مين مين مين مركز في الاذكار يا جماعه مين مركز ان اذكار الصباح واذكار المساء دي تبقى قانون بعد الفجر وبعد العصر مش لازم تقول الخمسين ذكر اختار ذكر ولا اتنين وقولهم بس داوم عليهم قل هو الله احد والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر وبعد العصر يا سلام الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لازم يبقى عندك ذكر لازم تبقى من اهل الذكر لازم على طول يبقى سلاح الالتحام المباشر معاك ما ينفعش تغفل عنه عشان الشيطان لو جالك في لحظه يتعرض لك سلاحك معاك لازم تبقى مداوم على الذكر ايه الذخيره بتاعتك الذخيره لازم اي جندي نازل معركه يبقى معاه ذخيره افرض الطلقات اللي معاك خلصت الذخيره الدعاء هو ده الذخر بتاعك كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ذخر من لا ذخر له يا سند من لا سند له يا غياث من لا غياث له ربنا ذخرك الدعاء كلمة يا رب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء ما بين الاذان والاقامه تيجي الجامع بصلح تلحق تدعي ربنا في دقيقتين لا يرد ليه لان اللي لحق يجي من الاذان والاقامه هو اللي اول ما سمع الاذان لم يرده وانما استجاب فورا فزي ما انت استجبت فورا ربنا يستجيب لك فورا ربنا بيعاملك زي ما انت بتعامله على حسب ما هتعامل ربنا على حسب ما ربنا هيعاملك انت اللي بتحدد هذه المعامله شوف انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يعاملك ازاي فين الذخيره فين خطوط الامداد بتاعتك لازم مفيش اي جيش لو اي جيش اتقطع عن خطوط الامداد اللي بتمده بالاكل والسلع و- تبقى مصيبه خطوط الامداد بتاعك فين المدد بتاعك فين ايه خطوط الامداد حضور الدروس في الجوامع ده انت بتت- بتحضر كلمة بعد صلاة يكلمك الإمام عن ليلة القدر بتفضل سخنان عشر أيام قلبك ملتهب عايز تفوز بيها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربنا بينفعك بيها فين خطوط إمدادك إخواني في الله دي معركة حقيقية ما بيننا وبين الشيطان المعركة ملحمة شوال هذه الملحمة هذه الملحمة الرهيبة بينك وبين الشيطان اول ما رمضان يخلص رمضان كان معركه رمضان كان معركه رهيبه رمضان يمثل معركه رهيبه بينك وبين الشيطان عارفين اللعبه اللي منتشره بين بين الشباب دلوقتي بابجي الشاب ينزل ويقاتل ويقول لك اوعى تنزل ل School احسن مقتول مقتول وممكن تنزل Shelter لو نزلت Pochinki مش عارف غالبا هتتقتل والشباب تلاقي مخ- م- مش داري بالدنيا اصلا ليه بيلعب بابجي عارفين يا اخوانا هي الروح القتاليه دي دي لعبه بقى وهم بيتلعب ولكن حقيقه في ملحمه بينك وبين الشيطان رمضان بابجي شوال بابجي في ملحمه حقيقيه في معركه حياه وموت لازم تدرك ده ولازم تعيش بالروح دي الشيطان عنده معركة اسمها الثأر المقدس الشيطان عايز يسأر منك معركة لا تنتهي مدى الحياة مش هتخلص بينك وبينه أبدا طول ما انت هي معركة نكون أو لا نكون يا انت يا هو الشيطان بيحارب بهذه الروح انت بتحارب ازاي كل معركة لها خسائر خد بالك كل معركة لها خسائر اوعى يكون خسائرك في المعركة دي هي دينك الدنيا تروح مش مهم ولكن الدين لا اوعى تخسر دينك اوعى الشيطان يضحك عليك الايه اللي بتقهر قلب الواحد كل ما يقراها فازلهما الشيطان عنها وفي قراءة عشرية فأزالهما الشيطان أزالهما الشيطان عايز يجيب لك قرار إزالة الشيطان عايز يجيب لك قرار إزالة من الجنة عايز تزول عن الجنة وعن السعادة وعن الفرحة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه شوف ربنا ما قالش فأخرجهما من الجنة شوف الأسلوب البلاغي المعجز فأخرجهما مما ما دي تفيد التعظيم الرهيب مما كان فيه أسلوب تهويل يعني أنت لا تتخيل كانوا في نعيم شكله إيه وفي سعادة شكلها إيه وفي فرحة شكلها إيه الشيطان فضل يلف لحد ما خرجهم منها اوعى بعد ما ربنا دخلك الجنة في رمضان الشيطان يخرجك منها بعد رمضان اوعى تخرج من جنة الطاعة اوعى تعرض عن الله بعد ما ربنا دوقك انك انت تأوي الى كنف الله وتدوق لذة الطاعة اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد رمضان لسه مخلصش يا جماعة رمضان لم ينتهي اخر 72 ساعه في رمضان هم اخطر 72 ساعه في رمضان الليله ليله 27 رمضان على قول جمهور العلماء انها ليله القدر ولكن يعني الملاحظ طبعا من السنين اللي فاتت ومن مراقبه العلامه الوحيده اللي النبي عليه الصلاه والسلام سابها ليله القدر ان شمس اليوم الذي يليها تطلع بيضاء اليوم بتاعها بتطلع الشمس زي القمر بيضاء لا شعاع عليها من السنين اللي فاتت هي ليلة متنقلة الله يأمر هو ده ميعاد احتفال كوني سنوي بنزول القرآن في العشر الأواخر الله بيأمر كل سنة والله أعلم بأمره في ليلة من الليالي العشرة فسنة تيجي 21 زي ما ثبت في البخاري سنة تيجي 29 سنة تيجي 27 سنة تيجي 25 ولكن على قول جمهور العلماء أنها ليلة السابع والعشرين فليلة خطيرة ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة بقرن من الزمان صفقة قرن مع الله سبحانه وتعالى يعني تخيل خير من ألف شهر يعني اضرب في ستين ألف ضعف يعني مكالمة صلة الرحم الليلة اضرب في ستين ألف مكالمة يعني صفحة القرآن بستين ألف صفحة يعني صفحة القرآن بمئة ختمة قرآن تخيل تخيل انت كده يعني عشرين عمر قد عمرك بس الخلاصة من العمر بعد ما تشيل النوم والأكل والمرض والاتصالات والمواصلات وال... مش هتشف عمرك على خمس سنين عبادة دي بقرن عبادة يعني عشرين عمر قد عمرك في ليلة فخد بالك خد بالك كويس قوي ان اخر 500 متر في السبق لازم كل عداء يجيب نهايته فيهم ونودع رمضان زي ما استقبلنا رمضان احنا استقبلنا رمضان بالافراح ما تعملش زي واحد استقبل واحد في بيته اهلا ويجيب له حلويات ويجيب له حاجه ساعه ويجيب له غدا ويجيب له فواكه ويجيب له كل حاجه وبعد كده بيقول له انا ماشي اه الباب عندك بقى الله يكرمك يبقى شد الباب وراك وانت ماشي يا عم انت ضيعت جمال الاستقبال ببرود الوداع لازم الوداع يبقى حر زي ما كان الاستقبال حر فانت لازم اخر رمضان ده احسن ما عندك تقدمه لربنا سبحانه وتعالى وتري الله من نفسك من نفسك خيرا في هذه الايام القلائل لسه الفرصه موجوده زي الامر بن جندب لما لحق ثواب الهجره قبل ما يموت بساعات لما صمم انه يهاجر وهو مريض ومات بعد التنعيم زي العباس بن عبد المطلب لما لحق ثواب الهجره والنبي على بعد ستة كيلو من مكه وهو ما كانش يعرف وخرج مهاجر للنبي عليه السلام زي علي بن ابي طالب لما لحق انه يبقى سبب الفتح في غزوه خيبر لما في اخر لحظه صمم انه يطلع مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو مريض وقال في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله وشالوه راح متشال كده لحد خيبر قوم قوم ربنا يفتح عليك قوم ربنا يكرمك قوم ربنا يمدك بمدد من عنده قوم واصدق الله واوعى يبقى نيتك ان خلاص ثلاث ايام وخلاص هنخلص بقى ونرجع للي كنا عايزين نعمله اوعى يكون هذه النيه الفاسده بينك وبين الله في العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين مش حتى ينتهي مش حتى ينتهي رمضان واذكركم اخواني واحبابي في الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع لا يدخل الجنة قاطع اقعد صلي وصوم ليل نهار تيجي تدخل على باب الجنة يتقال لك اسمك ممنوع ليه لا يدخل الجنة قاطع لأنك قاطع للرحم لأن عندك مشاكل مع اخواتك عندك مشاكل مع قرايبك عندك مشاكل مع عمامك أو اخوالك عندك مشاكل الواحد لما بيحاول دلوقتي يلف على بعض الناس يا ابني اخوك انت وهو مقطعين بعض واحد في الاخر استغفر الله العظيم بقول له يا اخي صله الرحم عشان ربنا يدخلك الجنه قال لي مش عايز ادخل الجنه لو دخول الجنه ان أصح- اصالح اخويا استغفر الله العظيم مش عايز يدخلها حاجه والعياذ بالله ايه ده وصلنا لايه يا اخواني لا يدخل الجنه قاطع يا عم اشتري كيس ليمون واعصره على نفسك وروح زور قريبك لله أنت لا تعامل البشر أنت تعامل الله بإكراهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أحسن هدية عند ربنا مقبولة على ذي الرحم الكاشح يعني الحائد يعني الكاره يعني اللي اللي نفسه يشوفك في مشاكل و- ومصائب افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح انت تعامل الله لا تعامل البشر هنخرج من رمضان بايه يا جماعه الله سبحانه وتعالى يقول وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين مين ده ده ده مؤمن آل ياسين كان في أقصى المدينة بيعمل إيه؟ قال المفسرون كان بيتربى كان قاعد متفرغ لعبادة ربنا بيتربى بيزكي نفسه لما ده نزل الواقع واشتغل في الدعوة عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم الدين انت الوقت في أقصى المدينة انت الوقت قاعد بتتربى انت الوقت قاعد بتزكي قلبك ونفسك وإيمانك انت دلوقتي قاعد بتصلح نفسك مغلق للتحسينات بعد رمضان بقى لما تنزل الواقع تاني هتعمل ايه المفروض انك تبقى بطل بعد رمضان بعد رمضان هتعمل ايه مع القرآن ايه اللي انت هتعمله مع القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة ايه البقرة أربعين صفحة فإن أخذها بركة ربنا هيبارك لك في كل حاجة في حياتك بقراءتها وتركها حسرة قهرة يوم القيامة ما تشوف ثواب اللي كان مداوم على قراءتها ولا تستطيعها البطلة قال بعض شراح الحديث البطلة يعني البطلين الكسالى الكلمنجية اللي ما عندهمش عزيمة مع ربنا فاحنا كنا قبل رمضان مش قادرين هقرا البقرة لسه ولا خلاص الحتة دي اتصلحت هتخرج من رمضان علاقتك بالقرآن ايه ورد القرآن بتاعك حالك معاها يبقى ايه صلاة الجماعة خدت قرار انك مش هتضيع تكبيرة الاحرام بعد كده ولا لسه اذكار الصباح والمساء ايه اللي انت خرجت بيه من معركة رمضان ايه الغنائم اللي انت خرجت بيها يعني اقف مع نفسك في الثلاث ايام اللي جايين دول عشان ربنا يختم لنا رمضان بخير وعشان ربنا يحصنك من الفتن بتاعت المعاصي المتاحة ليلة العيد وعشان بعد رمضان يبقى رمضان زقك لقدام مش نخرج من المولد بلا حبص ونبقى بعد رمضان زي ما كنا قبل رمضان حرام يا جماعة حرام عمرك اللي بيروح منك حرام زي طالب يدخل الجامعة يتخرج منها يتسأل عن أي معلومة ما أعرفش أمال يا ابني كنت بتعمل إيه في الجامعة أمال يا ابني التعليم فرق معاك إيه يبص كده ومش فاهم يا ابني أنت بتضيع عمرك خرجنا من رمضان بإيه اللهم اختم لنا رمضان بكل خير اللهم اختم لنا رمضان بكل خير اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر هذا العام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت من النار رقابنا وعفوت عنا وشرحت صدورنا وهديت قلوبنا ويسرت أمورنا ووسعت أرزاقنا وألفت بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك